السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ضمن آه، دورة بصائر اللي إخواننا في الطريق إلى الله جزاهم الله خيرا آه، حاولوا يقدموا حاجة لبناء المسلم الرباني إعداد المسلم الرباني في هذه الحياة طبعا زي ما احنا عارفين كلمة إعداد يبقى أنت عايز الإنسان اللي أمامك يصل إلى شيء أي حاجة في الدنيا أو أي واحد عايز يصل إلى مرتبة هذه المرتبة سواء علمية أو حتى بدنية لابد أن يمر بإعداد فجزاهم الله خيرا حاولوا يقوموا بهذه الدورة السريعة كإضاءات حتى سموها بصائر إضاءات على نقاط قد تغيب عن نظرنا وعن حياتنا في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها أو التقلبات الدنيوية أو الانشغالات ممكن الإنسان ما ياخدش باله أنه يحتاج فعلا حتى يصل إلى أن يسير على مراد الله سبحانه وتعالى محتاج يتبنى محتاج لبنات جزاهم الله خيرا حاولوا ينوعوا قضايا شرعية قضايا فكرية قضايا في الثقافة الإسلامية قضايا عقدية بحيث أن يبقى الإنسان المسلم الرباني عنده وعي ومطلع وهذه القضايا هي مجرد أنا ظني يعني لأن نسبة الوقت طبعا قليلة هي إضاءات في الطريق على الإنسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو مطالب أنه يبحث عن أحسن ما يسمع ثم يستزيد ليسير في هذا الطريق إلى الله إحنا دورنا بن- ب- يعني هنقدم لبنة نقدم لبنة من هذه اللبنات في واحد بيقدم لبنة في أصول الفقه في واحد بيقدم لبنة في الحديث أيا كان سواء المصطلح أو القضايا الفكرية إحنا اللبنة اللي إحنا عايزينها طبعا كل لبنة وجودها بيزيد المرء حسنا وغيابها بيجعل في نقص في بناء المسلم اللبنة اللي احنا عايزين نقدمها هي نوع من ان في خلافات بتحصل في تنازعات في مشاجرات في اختلافات فبيحدث نتيجة ده تدافع بين الطرفين المختلفين احنا عايزين نتكلم عن فقه التدافع ان صح التعبير يعني فقه التدافع ليه في تدافع ايه اصل الفكرة نشأت منين كيف نتعامل مع المخالف او احنا عايزين نرجع لورا نشوف الاختلافات اللي بين البشر نشأت ليه ايه مبنى هذه الاختلافات ايه العبادات اللي هتترتب على فهمنا لده ايه العبادات اللي ترضي الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بي- امرني بيها اثناء الخلاف فبالتالي ربنا هيسالني عنها انا طبقتها صح ولا غلط احنا هنحاول قدر المستطاع ضمن إيه، ال- الجلسه او الجلستين الدرس او الدرسين اللي احنا دي ضمن هذه الدوره نضع الضوء على هذه القضيه عشان نفهم ليه قضيه التدافع موجوده او نشاتها او الخلاف اللي بيحصل او ايه دورنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كلمة كونوا مع الصادقين ان هيحصل خلافات الصادقين هيقفوا في اماكن وغير الصادقين هيقفوا في اماكن دورك انك تقف مع الصادقين وان تكون معهم وان تنصر قضيتهم عند الاختلاف وعند التنازع وعند التدافع وربنا سبحانه وتعالى اثبت ان هذه السنة قائمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ان الموضوع مستمر وغياب هذه السنة يؤدي الى حالة من الركود وحالة من الفساد في الارض لذلك احنا عايزين نفهم القضية من الأول تعالوا نرجع بالزمن لورا خالص نفهم بدأ الموضوع منين ربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم أخبر أن الناس تجاه هذا الكتاب الذي كان من الطبيعي أن بما أن لا ريب فيه أن الناس كلها تتبعه قال أن الناس اختلفت ثلاث اتجاهات تجاه هذا الكتاب فريق متحجر وفريق متفكر وفريق متحير بدأ بالفريق اللي تفكر في القرآن وتدبر القرآن فأصبح مؤمن بل وصل إلى اليقين وهم بالآخرة يوقنون وصل أنه موقن بالآخرة ثم أخبرنا الله أن هناك فريق متحجر المتحجر ده رفض أنه يسمع أصلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو تديرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله الفريق الثالث اللي فضل متحير اللي هو المنافق متردد كلما أضاء له مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ثم النداء العام اللي جمع الثلاثة يا أيها الناس مراد ربنا منكم إيه واعبدوا ربكم الذي خلقكم وبدأ بقضية الخلق هذه القضية التي مهما بلغ الإنسان من علم لن يستطيع أن يخلق ولو ذبابا ثم بعد ذلك أخبرنا الله عز وجل بالنار وبالجنة ترهيب وترغيب ثم أخبرنا الله عز وجل بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية دي بعض العلماء قال ده تحذير من الدنيا وأن الدنيا حقيرة زي البعوضة وبعض العلماء قال أن الله عز وجل لن يترك جزئية صغيرة إلا وسيبينها في هذا الدين سيبينها لنا ويوضحها لنا حتى نسير على مراده ثم بعد ذلك أخبرنا الله عز وجل ببداية الخلق والقضية من الأول كل ده أنا بقوله ليه؟ عشان ما تيجي إلى سورة البقرة تعرف إن ربنا بيعرفنا الموضوع من الأول أنت دايما لما تبقى فاهم القصة منين تعرف تتحرك إزاي تشوف الموضوع من فوق فقال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كلمة في الأرض قبل كلمة خليفة طبعا كل حاجة في القرآن بإعجاز الحرف والتقديم والتأخير كل حاجة بإعجاز كلمة في الأرض جت قبل كلمة خليفة ليه؟ لأن مراد ربنا هنا أهمية الأرض السماء مخلوق فيها الملائكة والملائكة بتعبد الله في السماء الملائكة خلقت من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله عز وجل أراد من يطبق مراده في الأرض وده معنى أحد معاني كلمة خليفة بعضهم قال يخلف بعضهم بعضا وقال خليفة أي يعني يقوم بمراد الله في الأرض ربنا لا يريد أن تكون الأرض كالسماء كل اللي فيها مسيرين لا واللي يكون في الأرض يبقى مخلوق من الأرض طالما هينزل الأرض هو يخلق جزء منه من الأرض فبعث الله ملكا وأخذ جزء من الأرض من كل أنحاء الأرض لذلك احنا جينا مختلفين على اختلاف تربة الأرض وطبقات الأرض فبعث الله جل ملكا وأخذ قبضة من الأرض ونفخ في هذه القبضة من روحه فأصبح الإنسان جزء من الأرض وجزء نفخة من روح الله عز وجل ودي أول وده أول تدافع بيحصل وإحنا عايزين نحوله لتناغم مش تدافع الشاهد فقال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة أي مخلوق من الأرض ينازع شهواتها ورغباتها ثم يقوم بمراد الله فوظيفة مختلفة تماما عن وظيفة الملائكة فالملائكة استغربت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مش الغرض يا رب الرئيسي من الخلق التسبيح والعبادة والتقديس طب يا رب احنا بنسبحك ونقدس لك فقال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون دي فيها كلام كتير جدا منها إني أعلم أنه سيخرج منهم من يبذل طاعات لا تقدمونها أنتم من منازعة لشهواتهم ومحاربة لأعدائي من سيبذل ماله ودمه لنصرة الدين المنازعات والمدافعات دي مش عند الملائكة دي من أهل الأرض طيب سؤال بعض الناس قال طب ازاي عرفت الملائكة ان ده هيحصل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طبعا في اقوال كتير منها الاسرائيليات بتقول ان كان في مخلوقات قبل الانسان في الارض من الجن وغير ذلك وعصوا الله عز وجل وانهم بتقول ان اختيار بعض اهل العلم ان الله عز وجل اعلمهم ذلك ومنها انهم لما علموا انه خلق من طين وفيه شهوات الشهوة معناه ان الانسان عنده رغبة هذه الرغبة قد تخالف مراد الله وفي واحد تاني عنده رغبة تانية وفي واحد تالت عايز يمشي على مراد ربنا يعني واحد له رغبة في شهوة معينة واحد تاني له رغبة في شهوة تانية في واحد تالت عايز يرضي ربنا التلاتة دول هيحصل بينهم تنازع وتدافع هو ده اللي هيحصل اتنين بيتخانقوا مع بعض والاتنين اصلا مش على مراد الله زي ما ربنا قال في اول سورة الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين التدافعات العالمية ربنا بيعرفنا ايه اللي بيحصل في فريق منهم اقرب ليك وان كان هو ايضا على باطل زي الروم اهل الكتاب لكنهم حرفوا وبدلوا والمجوس عباد النار دول ابعد وهنا ربنا بيعلمك فقه الموازنات ماذا يحدث عند التدافع بين طرفين الاتنين اصلا بالنسبة لك على باطل فانت هنا بتشوف مين الاقرب ليك في طرف ثالث هو عايز يطبق مراد الله سبحانه وتعالى فالملائكه عرفت طالما في شهوات يبقى في اختلاف في الرغبات يبقى في اختلاف في التنازع يبقى انت عايز عايز تطبق رغبتك وانا عايز اطبق رغبتي فهنختلف ممكن يصل هذا الاختلاف الى سفك الدم وده اللي بيحصل وبعض العلماء قال ليه قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك طب ما سفك الدماء هو جزء من الإفساد بل هو أعظم قضاء الإفساد فبعضهم قال التنصيص والنص على سفك الدماء لأن ده أعظم حاجة بتحصل وبعضهم قال إني جاعل في الأرض خليفة أكتر حاجة هيختلف عليها الملك والوصول إلى الملك لأن اللي بيصل إلى الملك بيطبق رغبته فلما يطبق رغبته هو عايز يفرض على الناس رأيه فهو ده القضية إن لازم هيحصل تدافع فالملائكة عرفت إن هيحصل تدافع هذا التدافع أن تقف في صف الحق هو من أعظم ما يحبه الله منك وده أحد معاني إني أعلم ما لا تعلمون أي لذلك خلقتهم ليعبدوني في وسط الظروف دي يعني الملائكة تعبد ربنا مسيرة الإنسان بداخله شهوة طب ربنا قادر أنه ينزع الشهوة منه وقادر أنه يموت إبليس لكن هو مطالب أن يعبد الله في وسط الظروف دي في وسط وجود شهوات وابتلاءات هي دي العبادة المطالب بها الإنسان لذلك لما جه بعض الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر عايز يشيل الشهوة تماما من حياته قال له لا ممنوع انت مطالب الخلاف ليه ما يبقاش في قول واحد في كل المسائل الكل مطالب بيه كده مش هنختلف امال عباده ماذا نفعل عند الاختلاف هتظهر ازاي ما هتظهر كده يعني ربنا بيقدر ظروف ليبتليك ماذا ستفعل في الاستضعاف رب ممكن واحد يقول هو ليه ربنا ما بينصرش المسلمين على طول ما هو لو على طول في تمكين تمكين تمكين تمكين طب ما في عباده اسمها ماذا سنفعل في الاستضعاف لذلك ولو ك... ولو كل ال... دايما اهل الايمان بينتصروا بينتصروا بينتصروا المنافقين مش هيظهروا ما هو يعني دايما ما كان الله زي ما ربنا بيقول في بعد شرح ايه اللي حصل في غزوه احد في ال عمران وبين لهم ايه اللي حصل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الابتلاءات دي بتحصل عشان ربنا سبحانه وتعالى يظهر ابتلاء يظهر عبادات ويخرج عبادات وطاقات كانت موجودة عند أهل الإيمان لم تكن لتخرج إلا في ظل هذا التدافع ويخرج أهل النفاق لم يكن ليظهروا إلا في ظل هذا التدافع تخيل تلت الجيش يرجع في غزوة أحد تكتشف أن تلت اللي معاك في الصف فيهم نفاق وضعف إيمان مفاجأة كل ده بيحصل امتى عند التدافع طول ما احنا في زمن رخاء ومفيش تدافع كل ده ما بيظهرش عبوديات كتير ما بتظهرش وتلك الايام نداولها بين الناس بيحصل تدافع وتداول التمكين والمكانة والسلطة في الأرض وتلك الأيام نداولها بين الناس ليه؟ وتلك الأيام نداولها وليعلم الله الذين آمنوا ليعلم علم أن يترتب عليه الثواب العقاب يظهر ذلك للناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء تخيل من أعظم القربات أن أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله لم تكن لتظهر هذه العبادة إلا في ظل التدافع ما هو لو ما فيش تدافع وما فيش نزع هيموت شهيد في سبيل ايه لم تكن لتظهر هذه العبادة العظيمة وهذا الثواب العظيم للشهادة إلا في ظل تدافع وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني اللي الذين لا يصطفيهم الله عز وجل في ظل هذا التدافع هم على نوع من الظلم وليمحص الله الذين آمنوا قيل التمحيص ال ال زي الجلد والدهون الزائدة في الفرس اللي مع كتر الجري الفرس بيصبح رشيق ويستطيع ان هو يسير في في السباق بسرعه فالتمحيص ده ازاله الزوائد والترهلات اللي تمنع الجسم السليم من الانطلاق فالتمحيص اهل الايمان ازاله المنافقين والشوائب اللي تعلقوا بيهم وده اللي بيحصل عند الزلزله وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوه الاحزاب في سوره الاحزاب الزلزله دي بتخلي الاوراق الضعيفه في في الشجره تسقط الاوراق اللي والجذور والشجر اللي ملوش جذور في الارض بيسقط هذا ما يحدث عند الابتلاء ويمحص الذين امنوا اول لما يظهر اهل الايمان ونقدم شهداء في سبيل الله ويمحص الصف يعني يعلم الله الذين امنوا تظهر عبوديات لم تكن موجوده يتخذ منكم شهداء اعلى حاجه بيقدمها الانسان في هذه في هذا في التدافع الشهاده يمحص الذين امنوا يتخلص يتخلص الصف من المنافقين بعد كده هنا يجي محق الكافرين المحق بيجي في الاخر احنا عايزين المحق في الاول يا رب خلصنا منهم طب ما لازم عبوديات تقدم في ظل هذا الطريق ويمحق الكافرين يبقى محق الكفار يجي بعد الثلاثه دول بعد ظهور الايمان واتخاذ الشهداء وتمحيص الصف يجي ويمحق الكافرين لذلك يقول الله عز وجل في قاعده مهمه جدا لازم نفهمها في التدافع بتجيب على تساؤلات كتير ليه ربنا ما عملش كده ليه ربنا ما خلصناش منهم ليه ربنا ما خلاش في اتجاه واحد وخلاص ليه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الاختلاف ده والتدافع ده والتنازع ده ابتلاء ابتلانا الله به ليرى ماذا سنفعل هنعمل ايه لما تختلف مع العدو مع اهل الباطل مع اخيك في الصف الاختلافات دي هتعمل فيها ايه لذلك بتترتب عبوديات على هذا الخلاف طيب ربنا خلق في الارض خليفه يطبق مراده الملائكه عرفت ان في ناس هترفض تنصاع لمراد الله واللي هيرفضوا ينصاعوا لمراد الله هم كمان هيختلفوا مع بعض فهيحصل الدايره اللي انا حكيتها من شويه ان يعني يبقى في اهل باطل واهل باطل مختلفين مع بعض وفي اهل الحق والصراع بيحصل ما بين اهل الحق ودول ودول ودول واهل الباطل بيتخانقوا مع بعض وبيتنازعوا مع بعض طيب دور اهل الحق ان هم عايزين يطبقوا مراد ربنا هم نزلوا في الارض معاهم الوحي معاهم زي ما ربنا خلق الإنسان من قبضة من الأرض ونفخة من روح الله فكذلك لما أنزله من ال... إلى الأرض لم يتركه بغير وحي بغير نور عشان يعرف يتحرك في الأرض فأنزل معه الوحي وقال الله جل وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا نفس التعبير زي ما نفخ فيه من روحه اللي خلى الطين يتحول إلى آدم هي نفخة من الروح كذلك اللي خلى الإنسان ينزل الأرض هو الخليفة الحق هذا الروح اللي هو القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ذلك بدأ الوحي بكلمة اقرأ أي هذه الكلمة هي التي حولت النبي صلى الله عليه وسلم من شخص عادي إلى نبي أنه يقرأ القرآن أنت بقى معاك مادة بقى معاك روح بقى معاك نور حولتك من شخص عادي إلى شخص صاحب رسالة ما هي مضمون هذه الرسالة حتى أنشرها اقرأ حتى تعلم اقرأ حتى تصبح نبي اقرأ حتى تصبح صاحب رسالة اقرأ حتى تصبح داعية اقرأ باسم ربك الذي خلق مش أي علم بيطلب العلم اللي على مراد الله هو اللي بيخلي الإنسان يصل إلى بدأت بإقرأ وختمت بالسجود اقرأ باسم ربك وآخرها لا تطيعه واسجد واقترب القراءة على مراد الله هي اللي توصل الإنسان للاقتراب من الملك سبحانه وتعالى طيب بدأت بإقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلمات كتير ودي عايزة درس لوحده وتكررت في المقدمة الأولانية دي بس سواء الخلق أو العلم أو الإنسان يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم عل... الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يضل عندنا المعادلة دي الإنسان لم يكن يعلم الإنسان جاهل الإنسان كان علقة الإنسان ضعيف العجيب ان انت متوقع انسان جاهل وانسان ضعيف النتيجة ان انسان بقى مفتقر لا كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى فاول الصور اللي انزلت ربنا بيقول لك هم مش هيسيبوك في تدافع انت معاك وحي وعايز تطبق مراد ربنا في ناس هتقول لك لا انا ليا فكر آخر أنا ليا رأي آخر أنا ليا طرح آخر ده هو مش هينهاك عن نشر فكرك وفقط ده هو هيمنعك حتى من الصلاة ربنا بيعرفك من أول لحظة في ناس هتدافعك هتنازعك هتمنعك حتى من الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هو عمل إذا قام يصلي وهيمنعه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يتضايق من اللي انت بتقوله طب يا ترى هيتضايقوا بس لا سورة الحج يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين ايه ده هو لسه بس بيتلوا الآيات عليه ده هو رايح بس بيكلمه بيتلوا عليه الآيات بيذبحوا مجرد انه يقرأ الآيات قال الله عز وجل في سورة آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق طيب هم بيكفروا بآيات الله ويقتلوا النبيين بغير حق بس ويأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط خد بالك قوي من كلمة ما قالش ويقتلون الذين يأمرون بالشرع ولا يقتلون الذين يأمرون قال يقتلون الذين يأمرون بالإيه بالقسط وأصلا نرجع سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليه يا رب أرسلت رسل ومعهم بينات بينات أي تدل أنهم رسل من عند الله أرسلنا رسلنا بالبينات ومعهم إيه عشان يهدوا الناس معهم أنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان القواعد اللي هتقيم العبد المستفادة من الكتاب أرسلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليه يا رب عملت كده عشان الناس ما تختلفش عشان ما يحصلش التنازع والتدافع ده يرجعوا للكتاب ليقوم الناس بالقسط طب في ناس هترفض القسط يقول ربنا في تكملة الآية وأنزلنا الحديد للجهاد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي فيه بأس شديد لمن رفض القسط من عند الله لمن رفض الكتاب من عند الله لمن رفض الميزان من عند الله ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يبقى إذن القوة عند أهل الإسلام لازم يستغلوها في حاجتين نشر القسط وبناء حضارة فيه بأس شديد ومنافع للناس مش القضية بس بناء حضارة طرف بعيدة عن مراد الله ده غلط وده الفكر الغربي ده التصور العلماني للدين ده اللي احنا رافضينه لكن لا الخليفه مش بس يقول لك ايه اصل ربنا خلقنا عشان نعمر الارض يعني ايه نعمر الارض يعني نبنيها عمارات وخلاص هو ده يعني ربنا خلق السماوات والارض وانزل وحي ورسل وبعث وجنه ونار كل ده عشان نبني شويه عمارات وشويه طرف وخلاص لا لنطبق مراد الله في الارض فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ابن كثير بيقول من معانيها أن يعلم من في نيته حمل السلاح وحمل الحديد ايه اللي في نيته هل هو تطبيق مراد الله يعني احيانا الناس بتستغل حتى الجهاد بتستغله لصالح انفسها تستغل العلم لصالح انفسها طيب نرجع تاني عشان نرتب دماغنا احنا قلنا ربنا بدأ سورة البقرة ان في قرآن والناس هتنقسم قصاد القرآن ثلاث حاجات وقال ان مفيش حاجة الا وبينها في القرآن ان الله لا يستحي ان مثلا ما بعضهم فمقاه وبعدين حكى لنا القصة من الاول انه هينزل آه، سي- مخلوق اللي هو سيدنا ادم هيخليه خليفة في الارض هيبقى مخلوق من الارض وهينزل معاه القرآن الناس دي اختلفت معاه وقبل ما ينزله قال وعلم آدم الأسماء كلها يعني قبل ما سيدنا آدم ينزل تعلم ودي أهمية العلم وذلك في سورة البقرة تحديدا قدم مسألة التعليم إن ربنا علمه على مسألة سجود الملائكة له وكأن هناك إشارة أن من معه العلم يسجد له دي نقطة مهمة قوي في التدافع دايما اللي بيحصل العلم هو اللي بيبقى أسبق حتى في العلم الدنيوي الناس تبقى محتاجة للي عنده العلم والعلم لما بيحصل العلم والقوة اللي معاه علم ممكن بقوة أقل يكسب اللي عنده قوة أكبر وعلم أقل العلم دايما بيقل فلذلك سيدنا آدم قبل ما ينزل ربنا علمه وبعد كده أنبأ الملائكة بهذه الأسماء يبقى سيدنا آدم عنده قدرة أنه يتعلم ويركب العلوم دي على بعضها ليخرج بمكونات جديدة القدرة دي مش عند الملائكة الله عز وجل أعطى القدرة دي للإنسان ليه؟ لأن يعني الإنسان لما هينزل هيقابله متغيرات ومعاه وحي هو فهم قضايا من الوحي المفروض يتعلم هي دي بقى فكرة الميزان يتعلم من الكتاب ويتعلم من الوحي ده ازاي يتصرف في المستجدات لان هيحصل خلافات كتير ويحصل قضايا خلافية بتظهر هذه الخلافات بتعمل مشاكل وتدافعات لازم الانسان بفهمه للقرآن يتعلم يقف في صف مين يقف مع ده ولا مع ده زي ما قلنا احد معاني قال عز وجل آه، التدافعات العالميه غلبت الروم في ادنى الارض من آه، الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ربنا بيعرفنا ان في تدافعات عالميه بتحصل وانت لازم تعرف انا ده اقرب لي من ده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قيل بنصر الروم على الفرس برغم ان الاثنين بالنسبه لي اهل باطل لكن انا لازم يبقى عندي فقه في هذا التدافع طيب قلنا ان سيدنا ادم لما نزل الارض معاه علم علم ادم الاسماء كلها العلم ده فيه الوحي وفيه الميزان القضايا اللي يعرف يعيش بها في الحياه وفي ناس ربنا عرفك من اول لحظه في القران عندنا في سوره اقرا عرفك ان في ناس مش هتسيبك تصلي مش هتسيبك تتلو الايات مش هتسيبك تامر بالقسط من الناس عندنا ثلاث ايات ايه بتاعت اقرا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ايه بتاعت سوره الحج يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا الايه بتاعت سوره ال عمران ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس هتيجي تامر بالقسط هيقتلك هتيجي تتلو بس الآيات هيسطو بيك هتيجي تصلي هيمنعك لذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما جه يخرج من مكة ويهاجر فجه ابن الدغنة وكان رجل مطاع في قومه وقال لهم انتوا ازاي تخرجوا ابو بكر الصديق برغم ان ابن الدغنة ده كان كافر ازاي تخرجوا رجل بيصل الرحم ويطعم ويقري الضيف ويعين على نوائب ازاي وانتوا ازاي لازم نرجعه انا سادخله في جواري فقالوا طيب هيدخل في جارك بس يفضل في بيته فسيدنا ابو بكر قعد فتره في بيته ثم بدا له ان يبني مسجدا في فناء داري يعني حاجه كده حته زي قدام بيته كده في الايه آه، مساحه كده تعتبر هي مش مش داخل اطار البيت لكن داخل السور بتاعه في فناء داري وبنى مسجد وقافل على نفسه وبيصلي كان ر- ابو بكر الصديق رجلا بكاء اسيفا لا يملك دمعه عند القراءه كل اللي بيعمله ابو بكر الصديق انه بيقف يصلي ويعيط فتقصف في روايه في البخاري وفي فتق... كانوا ي- يتقذفون عليه بينقذفوا عليه جايين النساء والاطفال المشركين جايين منبهرين باللي بيحصل ان واحد واقف خاشع بيصلي بس منبهرين ايه ده بيقول ايه وبيقرا ايه فشوف ال- الروايه في البخاري فافزع ذلك اشراف قريش فزع هو بيعمل ايه يا جماعه ده هو الراجل بيصلي هو بيصلي بعينه فراحوا لابن الدغنه قالوا له ايه اردد جوارك على ابي بكر وفعلا ابن الدغنه وحصل ما كانش قال له لا قال له راح لابو بكر الصديق قال له ما عدتش تصلي قال له لا هصلي كل ده عشان ايه هو بيصلي التدفع هيحصل هيحصل الناس اللي بتهرب فكره حوار الحضارات فكره اثبتت فشلها الفكره اللي ناجحه هي صدام الحضارات التدافع موجود موجود ماذا سنفعل في التدافع الخلاف موجود وسيبقى الخلاف ده زي الشهوه كده هيفضل في الانسان الخلاف بين البني ادمين موجود لذلك ربنا نزل الوحي هو ده المقياس من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل الإيمان التدافع ده هيفضل موجود القضية انك تفقه هذا التدافع ازاي ليه بيحصل مين اللي اقرب ليك انت لازم يبقى عندك فهم ما يبقاش هي كله شيله واحده وخلاص وكل الناس اللي انت مختلف معاها عندك في إيه، حقيبه واحده لا انت لازم يبقى عندك فهم هو ده اللي المفروض بينتج عنه عبادات بتترتب عبادات كثيره على مساله الخلاف إيه، والتدافع يبقى اذا اللي احنا عايزين نطلع بيه النهارده اول حاجه ان التدافع سنه قائمه لن تنتهي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه لغايه شوف ما يموت حتى يقاتل المسلمون اليهود لغايه اخر لحظه وفي تدافع ان في وحي ربنا نزله هو ده الفيصل في الحكم هو ده الفيصل في الحكم بالناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شجر النزاعات الخليفة الخفيفه والمشاجرات حتى يحكموك يبقى اذا ربنا ما قالش ان مش هيحصل مشاجرات لا هيحصل مشاجرات ولما الملائكه قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربنا ما لهمش لا مش هيحصل البني ادمين دول عمرهم ما هيتخانقوا مع بعض لا هيحصل واقرهم الله على ذلك وقال لهم انا اعلم ان ده هيحصل ولكن اعلم ان هناك اناس سيختارون ان يقفوا في صف الحق ولاجل ذلك خلقتهم اني اعلم ما لا تعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هو ده انك انت ازاي تصل الى مراد الله في التدافع انك تعود الى الوحي النقطة الثالثة اللي لازم نخرج بيها ان مش هيسيبك سواء تتلو الايات سواء تأمر بالقسط سواء تصلي ثلاث ايات اللي احنا بنكررهم ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى يكادون يستون بالذين يتلون عليهم اياتنا الثالثه ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس يعني انت لو بتامر بالقسط من الناس قال لك لو ما تامرش بالقسط حاضر هات له بس الايات تيجي تتلو الايات لا ما تتلوش الايات طب هصلي برضه ما تصليش هو بيفضل يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك آه، ولولا سنه المدافعه زي ما ربنا قال لنا ايضا في سوره الحج لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا الدين كان هينهار لذلك في سورة الحديد بعد آية الآية اللي احنا قلناها وشرحناها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تاني الآية أرسلنا رسلنا بالبينات البينات ما تدل أن الرسل هو من عند الله بينة تدل أنه رسول أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليه يا رب ليقوم الناس بالقسط لن يكون هناك قيام للناس إلا بالعدل إلا بالقسط إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ليقوم الناس بالقسط في ناس مش عايزة القسط ودي هنتكلم فيها إن شاء الله المرة الجاية ان هو رافض الدين لان الدين بيعمل نوع من ان الكل عبيد وان الكل بيطيع الله هو له مآرب اخرى من السيطرة على الناس هنتكلم في المرة الجاية ان من من الفطرة في خلق الله عز وجل ان مش كل الناس سادة ومش كل الناس قادة في اتباع وفي متبوعين فالاتباع ال- ال- المتبوعين السادة عايزين يمشوا رأيهم على الناس وبيفرضوا رأيهم على الناس زي ما فرعون كان بيعمل كده وبيظهر انه بياخد رأيهم اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد فالشاهد في ناس رافضه القسط نعمل معاهم ايه وانزلنا الحديد يبقى ده الجهاد فيه بأس شديد ومنافع للناس قلنا نشر الدين الحق وإقامة الحضارة فيه نفع شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب نيتك ايه في التدافع يعني احيانا واحد يقف في صف الحق ويحمل الحديد لينصر الحق ويخش النار اه لانه نيته ان هو مرائي وليعلم الله يعني زي ما قلنا ابن كثير قال نيتك ايه في رفع السلاح وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله ختم الايه قوي عزيز ان الله غني عن جهادكم ولكنه ابتلاء ينظر ماذا ستفعلون اللي هي لخصناها في قوله سبحانه وتعالى في سوره محمد ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم امال ليه يا رب سايبهم ولكن ليبلو بعضكم بعض قلنا ايه ال عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أسأل الله جل أن يستعملنا وأن نكون من الصادقين الذين يقفون في المكان الذي يرضى الله عز وجل عنه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عند عند الخلاف نكون مع الصادقين قال سعيد بن جبير أي كونوا مع أبي بكر وعمر لما يحصل خلاف شوف ابو بكر وعمر واقفين فين وروح اقف جنبهم اعرف ان دول اللي هيقفوا موقف الصح موقف الصدق كونوا مع الصادقين نسال الله عز وجل ان نكون من الصادقين عند التدافع ولا نكون من المنافقين اسال الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا